يوم الحساب قد اقترب ويل لعجم أو عرب من شمس يوم قد غرب لا سر فيه ولا نسب إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن ظهرت ومنها ما بطن يا ربي فارحمنا إذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطول خطبة خطبها إنسان في التاريخ البشري كله خطبة مدتها حوالي 15 ساعة يا جماعة هي أطول خطبة في السيرة النبوية كلها كمان هي الخطبة اللي النبي عليه الصلاة والسلام خطبها عن نهاية العالم وهو بيحكي تفاصيل نهاية العالم من أول ما كان على المنبر عليه الصلاة والسلام ليوم القيامة اللي حكى قصة الخطبة دي الصحابي الأنصاري عمرو بن أخطب وعلى فكرة هي الخطبة جاية على اسم الصحابي سبحان الله فيها عمار وفيها خطب فيها أهوال وفيها خراب وفيها عمار نفس الاسم بتاع الصحابي عمرو بن أخطب رضي الله عنه وارضاه والخطبة دي هي اللي الإمام ابن كثير بنى عليها كل كتاب البداية والنهاية يقول عمرو بن أخطب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا الفجر ثم صعد المنبر فظل يخطب حتى أذن الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فظل يخطب حتى أذن العصر ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فظل يخطب حتى أذن المغرب فما من شيء هو كائن إلى يوم القيامة إلا حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أعلمنا أحفظنا حتى دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار كلام خطير جدا عمرو بن الخطاب بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قعد من الفجر للمغرب يخطب عن موضوع علامات الساعة وعن موضوع نهاية الزمان وعن قصة النهاية وعن أحداث النهاية هو الموضوع مهم أو كده ايوه هو النبي عليه الصلاه والسلام بينه بالمنظر ده ليه هو النبي ده تفاصيله ده لان يا جماعه علامات الساعه وقصة نهاية الزمان ده قضية جنة ونار ده قضية بيتوقف عليها مصيرك يعني السلسلة دي قضية جنة ونار أنا بتكلم عن قضية في عقيدتك أنا بتكلم عن أحداث لو أنت ما عرفتهاش أنت ممكن تهلك أنت ممكن في فتنة صغيرة أنت بت... النبي دلك على كل حاجة ليه ما بيبقاش النبي عليه الصلاة والسلام هو المرشد بتاعك في هذه الأحداث الرهيبة فدي سلسلة جنة ونار عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنزل الروم بضابق أو بالأعماق لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بضابق أو بالأعماق يعني لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بضابق لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود لا تقوم الساعة النبي عليه السلام يعلم ان اخطر حروب في تاريخ البشرية هي اللي لسه جاية ان اخطر مهالك في تاريخ البشرية هي اللي لسه جاية فالنبي بيقول ان الروم هيجوا في, في الشام في سوريا عند مرج ضابق كده يعني حتة تاريخية مشهورة جدا او الاعماق شمال حلب ف الروم جايين اهو فيخرج لهم جيش من المدينة من خيار اهل الارض اعظم ناس متدينه على وجه الارض كلها تخرج ليهم النبي عليه الصلاه والسلام يقول فيتصفون فيقول الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم يا مسلمين احنا مش عايزين نقاتلكم احنا عايزين اللي كانوا من الغرب احنا عايزين اللي كانوا اوروبيين زينا واسلموا عايزين ما... ده معناه ان الاسلام هينتشر انتشار كاسح في نهايه الزمان فبيقولوا لهم مش عايزين كنتوا سيبوا لنا سلموا لنا اللي كانوا غير مسلمين مننا واسلموا وبقوا معاكم دلوقتي وبيقاتلونا سلموا لنا دول فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا النبي عليه السلام يقول فيقتتلون فيهزم ثلث ثلث الجيش يهرب ثلث الجيش اللي هو خيرة أهل الأرض فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا الحديث ده الحديث ده فيلم رعب يا جماعة الحديث ده جرس انذار الحديث ده لو قال لو الواحد جاله سكتة قلبية وهو بيتدبر فيه والله ما كتير خيرة أهل الأرض تلتهم يهربوا ما يستحملوش ال ال ال الحدث ولا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم خير الشهداء عند الله ويفتتح ثلث الثلث اللي هينتصر في النهاية لا يفتنون أبدا ربنا شكور جزاء أنهم وقفوا مع الدين في المواقف العصيبة دي ربنا يحفظهم من الفتن ما بقيت السماوات والأرض يعني إيه؟ يعني الموضوع جنة ونار يا جماعة عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ادى الخطبه الطويله دي اطول خطبه في التاريخ لان علامات الساعه وقصه نهايه الزمان واحداث النهايه واحداث نهايه العالم ده عايز يقين رهيب عارفين تميم الداري تميم الداري صحابي كان مسيحي كان نصراني وأسلم فلسطيني صحابي فلسطيني تميم الداري قبل ما يسلم كان راكب البحر مع 30 رجل من قبائل عربية اسمها لخم وجذام 30 راجل فال- ال- ال- الرياح هاجت بيهم فضلوا 30 يوم في البحر مش عارفين هم فين اصلا مش عارفين هم دخلوا البحر ال- هم في البحر المتوسط هم دخلوا المحيط الهادي هم في البحر الاحمر 30 يوم الدنيا تاهت منهم لحد ما لقوا جزيره فبيقول فنزل على الجزيره فوجد دب عظيمة الشعر أهلب بيقول لا ندري إيه، يعني وجهها من ظهرها حاجة زي الغوريلا كده كلها شعر فقالوا من أنت قالت أنا الجساسة وإن هنا رجل, وإن هنا رجل في انتظاركم بالأشواق فبيقول تميم الداري بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمعت كلمة راجل انس يعني بيقول أنا اترعبت هي دي جن ولا إيه المهم راحوا لهذا الرجل الذي في الدير فوقده واحد م... م... يعني متكلبش ومتكتف و... فقالوا من انت فقال انكم قد قدرتم على خبري خلاص انتوا كده كده هتعرفوا انا مين انا متكلبش وما اقدرش ان انا ادفعكم عن دلوقتي ولكن قولوا لي من انتم فقالوا نحن من العرب احنا ناس من العرب قال لهم من العرب انبئوني عن نخل بيسان بيسان دي منطقه مليانه نخيل قالوا يثمر قال يوشك الا يثمر قريب قوي مش هيبقى فيه بلحه واحده في نخلايه قال انبئوني عن بحيره طبريه قالت ان ماءها قالوا ان ماءها كثير قالوا يوشك قال يوشك ان يذهب ماؤها شويه ومش هيبقى فيه ميه تتشرب في المنطقه قال انبئوني عن نبي الاميين قالوا خرج واظهره الله على العرب واطاعه العرب فقال لهم ذلك الرجل قال لهم اني انا المسيح واني يوشك ان يؤذن لي بالخروج تميم الداري راح قال للنبي عليه الصلاه والسلام الكلام ده كان الحديث صحيح مسلم خدوا بالكم يا جماعه والراويه بتاعته فاطمه بنت قيس ال- النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع الكلام جمع الصحابه كلهم واذن بال... ب- بالصلاه يا جماعه عشان ال... ال... ال... الصحابه كلهم في المدينه يجتمعوا النبي قال لهم الكلام اللي قاله ده مش نفس الكلام اللي قلت لكم مش انا قلت لكم لان تمام الداري قال لهم ان ال... ال... المسيح ده قال انا هخرج 40 يوم ولن ادخل مكه ولا المدينه كل ده في صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم مش نفس الكلام شوفوا النبي قال في الاخر ايه قال هو في بحر الشام او بحر اليمن يعني اللي تميم الداري بيتكلم عنه ده ده واحد في جزيره في البحر المتوسط او في المحيط الهادي اللي هو في في المكان اللي تاهت فيه السفينه بتاعه تميم الداري قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا ده مش المسيح الدجال شوفوا النبي بيقول ايه ده مش المكان اللي هيخرج منه الدجال شوفوا الكلام الخطير يعني النبي جاب كلام تميم الداري واقر بالمعلومه اللي قالها للصحابه ولكن في النهايه قال لهم مش ده مكان خروجه قال لهم كلا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو واشار بيده الى المشرق النبي بيكرر بيكرر وبيتكلم بلسانه وبيتكلم بايديه عشان يقول لهم المعلومه دي ما ينفعش تتنسي الدجال مش هيخرج لا من محيط هادي ولا من بحر متوسط ولا من مثلث برمودا ولا من امر الدجال هيخرج من المشرق والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان هو من اصبهان اصبهان دي يعني بلد في في في, في دوله ايران معروفه جدا دلوقتي قال هيخرج من هذا المكان من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو ال ال الاحداث الرهيبه دي عايزه يقين اذا كان انا يعني احنا بنقول الحديث دلوقتي يا جماعه وممكن ناس فينا تستغرب جساسه ايه ومين الراجل اللي متكلبش في الدير ده و- و- و- و- وهو الدجال ده قضيه قديمه للدرجه ديت وهو ممكن يكون عايش بينا الوقت وبيعد او ممكن يكون في تجهيز لخروجه اصلا حتى لو هو لسه هيتولد هو ايه الدجال ده هو الدجال ده مش فرد هو الدجال ده منظومه واقفه وراه بتخطط له بترتب له اكبر فتنه على وجه الارض قصه اللي جاي رهيب اللي جاي تغييرات مرعبه عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام خطب اطول خطبه في التاريخ 15 ساعه كامله في نهايه العالم تغييرات مرعبه النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم في نهايه العالم على تغييرات سياسيه تغييرات اجتماعيه مرعبه يقول تلد الامه ربتها يعني ايه ال- العبيد اولادهم يبقوا قاده الامه هو ده ما حصل في التاريخ الاسلامي النبي بيقول لنا ما تذهلوش لما تلاقوا تغييرات اجتماعيه مرعبه لما تلاقوا واحد ابن اما او واحده بنت اما وتلاقوها بقت سيده دوله كامله وحاكمه دوله كامله ما تستغربوش اما المماليك يبقوا حكام دول ما تستغربوش النبي بيتكلم عن تغييرات اقتصاديه مرعبه ان ترى الحفاه العراء اللي مش لاقي همه تلبسه اللي ماشي حافي يتطاولون في البنيان وقتها ما كانش في بيت في جزيره العرب ثلاث ادوار النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش يتوسعون قال يتطاولون بقوا اصحابنا طحات سحاب ازاي يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن تغييرات اقتصاديه مرعبه بيتكلم عن تغييرات دينيه مرعبه ثلاثون دجال سيخرجون هيعملوا تغييرات دينيه في اجزاء كتير جدا من الامه النبي عليه الصلاه بيتكلم عن خراب يثرب عارفه يعني ايه خراب يثرب عارفه لما النبي عليه الصلاه يقول عمران بيت المقدس يعني الخلافه اللي هتبقى قبل المهدي لما يتعمر بيت المقدس بشوق الامه كلها للصلاه فيه في القدس خرابه يثرب ساعتها يثرب هتخرب العمار هيبقى جنب الخراب يا رسول الله ازاي الهدايه هتبقى جنب الضلال ازاي فتح القدس هيبقى معاه ضمور اهتمام الامه بالمدينه ازاي والنبي ما قالش خراب المدينه قال خرابه يثرب يثرب ده الاسم القديم الاسم اللي النبي لغاه ومنع التعامل بيه كان النهارات القديمه هتحيا كان في ناس في الامه في الوقت اللي الدين هينتشر هيبقى في ناس بتحيي النعرات القديمه وبتحارب الاسلام والشريعه والتراث بالنعرات القديمه واحياء الحضارات القديمه اللي كانت قبل الاسلام النبي بيقول كلام خطير وكل كلمه مقصوده وكل كلمه بتفصل واقع رهيب وكل كلمه عدم فهمنا ليها يخلينا مش فاهمين الواقع اللي بيحصل النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن رفع المصحف هتفتح المصحف في يوم من الايام مش هتلاقي قران اصلا بيتكلم عن هدم الكعبه حجر حجر والقاها في البحر بيتكلم عليه الصلاه والسلام عن ترك المسلمين للحج وهجر الحج تماما بيتكلم على ان هيجي يوم واحد هيقول الله فواحد بيقول له ايه الكلمه دي يقول له لا ادري جدي قالها انا بقولها زي ما جدي قالها هو هيجي الزمن ده بحق وحقيقي النبي بيقول لنا ما ت- ما- ما تتصدموش يا أمة محمد الأحداث دي جاية لازم تبقوا فاهمين إنها قدر من قدر الله ولازم تتعاملوا معاها صح ولازم تبقوا بتتعاملوا مع الأحداث دي بصورة سليمة وصورة فعل النبي عليه الصلاة بيكلمنا في أحداث نهاية الزمان أن يلعن آخر الأمة أولها هو ده مش حصل الوقت مع العلمانيه مش حصل الوقت مع اللي بيطلعوا في التوك شو يشتموا في التراث ويتكلموا على التراث ويتكلموا على الائمه ويشتموا في البخاري طلع ناس من اخر الامه بتلعن اول الامه اللي اسسوا الاسلام واقاموا الحضاره ونشروا الاسلام واقاموا الخلافه ازاي النبي عليه الصلاه والسلام مفيش حاجه حصلت لا جديد تحت شمس الارض النبي عليه الصلاه والسلام قال كل شيء مما هو يحدث عشان التغييرات المفاجئه والتغييرات المرعبه اللي بتحصل في الحياه النبي عليه الصلاه والسلام عليه افضل الصلاه ورب العالمين ادى هذه الخطبه الطويله طب امتى يا رسول الله الكلام ده هيحصل امتى انتوا تتخيلوا يا جماعه ان النبي عليه الصلاه والسلام ابن صياد ابن صياد ده غلام يهودي عنده 15 سنه ولكن كان دجال من الدجاجله وكان بيتصل بالجن والشياطين و... فكان بيقول كلام غريب وعمل فتنه والصحابه اترعبوا انه يبقى المسيح الدجال كان ممكن النبي يقول لهم لا ده الدجال لسه عليه كتير النبي ما قالش كده النبي نفسه عليه الصلاه والسلام اختبأ له وسط النخيل عشان يسمع هو بيقول ايه النبي نفسه عليه الصلاه والسلام كان يخاف ان يكون هذا هو الدجال لدرجه انه اختبأ له ام ام ابن صياد كان اسمه صاف قالت له يا صاف هذا محمد سمعت النبي عليه السلام فقال النبي لو تركته لبين لو كانت سكتت وما خدتش بالها كنا عرفنا هو ده الدجال ولا مش الدجال النبي عليه الصلاه والسلام كان يقابله في الشارع يقول له ماذا ترى فيقول ارى عرشا على الماء النبي يقول له انما ترى عرش ابليس على الماء انما ترش ترى عرش ابليس لبس عليه دعوه ده واحد ملبس عليه والشياطين اللي متواصل معاه لبست عليه وتوهته النبي عليه الصلاه والسلام كان مهتم بقضيه الدجال لدرجه ان الصحابه قالوا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر الدجال خطبه تانية مخصوصه بقى مش في كل احداث نهايه الزمان في الدجال بس فخفض فيه ورفع الصحابه بيقولوا قلوبنا اتخلعت قلوبنا قعدت تتهبد وتطلع وتنزل upside down قلوبنا اتخلعت من مكانها حتى ظننا انه في طائفه من النخيل ده كانه هو مستخبيلنا بين النخيل وخارج اهو حبيب الله محمد كان خايف من الدجال ليه لو كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يرى ان ممكن العلامات الكبرى الدجال ده اول علامه من العلامات العشر الكبرى العلامات الصغرى 200 300 علامه هنتكلم عنهم باذن الله سبحانه وتعالى بتيسير الله ولكن العلامات الكبرى هم عشرة اولهم الدجال واولهم في نقل سنن الارض للسماء طلوع الشمس من مغربها واخرهم النار اللي هتحشر الناس الى ارض الشام فالعلامات مترتبه والنبي عليه الصلاه والسلام بيدينا الترتيب بتاعها زي ما هنتكلم في الحلقه الخطيره باذن الله اللي اسمها قصه النهايه اللي هنتكلم ان شاء الله على ترتيب الاحداث فيها حبيب الله محمد ازاي كان يرى ان الدجال ممكن يخرج يبقى النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان العلامات الكبرى ممكن تحصل فعلا ان ممكن في لحظه تحصل ان الساعه قربت قوي عشان كده ابن مسعود في تفسير قول الله فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين قال كلام خطير جدا قال جاء الدخان وانتهى جه ازاي قال لما النبي دعا على مكة بسبع سنين قحط كسنين يوسف فكانوا من الجوع يبصوا للسماء يتقلوهم ان فيها دخان قال الدخان انتهى يا ابن مسعود دي من العلامات الكبرى انتهى وعدى ومر يعني ال- طبعا في علماء كتير مختلفين مع ابن مسعود ان الدخان لا لسه هيجي في نهايه الزمان ولكن المعنى ان ابن مسعود كان يرى ان ممكن العلامات الكبرى تيجي في لحظه انا عايز اقول لك ان الموضوع خطير عايز اقول لك النبي كان بيتكلم عن الدجال كتير ليه النبي عليه الصلاه اتكلم اطول خطبه في الحياه وفي السيره كلها عن نهايه العالم ليه لان النبي عليه مئات احاديث علامات الساعه اللي النبي عليه الصلاه كان بيكلم الصحابه فيها على طول ليه لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم ان الموضوع اكبر من احتمال اي انسان لو ما هوش محصن ضد هذه الاحداث ولو ما هوش جاهز ضد هذه الاحداث يا جماعه الانسان بقاله الاف السنين بيحاول يقاتل عشان يخرج عن سيطره الاله عشان يتمرد على الله ويثبت ان الانسان يقوم وحده كما الف الملحدين هذه الكتب وان الانسان مش محتاج القيوم عشان حياته تقوم من غير القيوم ممكن اقوم حياتي وفي النهاية لا في الإنسان يقدر يغير مجرى نهر ولا الإنسان يقدر يزيل بحر ولا الإنسان يقدر يزيل الجبال ولا الإنسان يقدر يغير مكان نجمة في السماء ولا الإنسان يقدر يشيل بركان ولا الإنسان يقدر يمنع زلزال في النهاية لا بيقدم ولا بيأخر الله سبحانه وتعالى بقرار بإرادة الله وحده بدأت الحياة بالسيناريو اللي ربنا حدده وهتنتهي بالسيناريو اللي ربنا حدده مهما قوى الشر وقوى الباطل والدولة العميقة اللي بتحكم العالم حاولت ان هي تغير سيناريو الاحداث الاحداث منتهيه وخط السير محطوط عشان محدش يقلق ومحدش يجزع ومحدش يفزع سلسله علامات الساعه هتغير حياتك هتغير حياتك تماما هتغير طريقه تفكيرك في الحياه هتخليك عندك امل رهيب لان مهما عمل اهل الباطل كل البشريات قادمه ودي الحلقه القادمه باذن الله يا شباب الحلقه الجايه هكلمكم عن اعظم احداث هتحصل في التاريخ اعظم احداث جايه متوقعين ان انا هبدا بقى بالاحداث الرهيبه والدجال لا لا لا انا هبدا الاول بالاحداث اللي كلنا هنموت عليها اللي كلنا نفسنا نغمض عينينا ونفتحها اللي هي موجوده هو ربنا يسيب الظلم كده هو ربنا يسيبها كروهات كده هي مش هتقلب بامبي هي ال ال ال الفتح مش جاي تاني هو عز الاسلام مش جاي تاني هو بركه الارض مش هترجع تاني هي الدنيا هتفضل هم في غم كده على طول هو الدين مش هيعز تاني هي الدعوة مش هتنتشر في الأرض تاني المرة الجاية بإذن الله هكلمكم عن أعظم وأخطر عشر أحداث في تاريخ البشرية قادمة يقين ولو زالت الجبال من أماكنها لن تتغير هذه الأحداث عشر بشريات هتملأ قلوبنا بالأمل وهتفهمنا أن علامات الساعة مش بس فيلم رعب ومش بس حروب مدمرة فانية ولا يقسم غني ولا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث لأ ده علامات الساعة دي مليانة أفراح ورا أفراح ومليانة عودة الفرحة لقلوب المؤمنين تاني الحلقة الجاية بإذن الله هكلمكم عن الأحداث العشرة الخطيرة عشان ننطلق بعدها بقى بإذن الله في قصة النهاية وننطلق في التفاصيل الرهيبة اللي بالنسبة لنا قضية الجنة أو نار ومحتاجة استعداد رهيب يا شباب النبي عليه الصلاة والسلام دخل له واحد في غزوة واحد مشرك قال له أسلم وأجاهد يا رسول الله دخل جاهد على طول لسه ما صلاش أصلا فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف الراجل ورا يحرس الجيش لانه طبعا لسه النبي مش عارف امكانياته وشجاعته فانتهت الجوله الاولى من المعركه والمسلمين حصدوا غنائم كتير فالنبي بعت له نصيبه من الغنائم الراجل جاب الغنائم وحطها قدام النبي عليه السلام قال له ما هذا يا رسول الله قال يعني نصيبك من الغنيمه قال والله ما على هذا تبعتك انما اتبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنه كلام كبير قوي انت جبت الكلام ده منين خلاص النبي ساب الغنيمه بتاعته والراجل رجع تاني الراجل واقف ورا يا جماعه الراجل واقف في اخر صف الاسهم بتيجي في الاوائل في الصفوف الاولى الراجل ده واقف حارس حارس مرمى ازاي شويه جايبين جثه للنبي عليه الصلاه والسلام وواحد داخل من صغرة نحره رمح خارج من الناحيه الثانيه ومقتول في سبيل الله النبي عليه السلام بص للراجل هو مش ده شبه اللي كان من الوقت بيكلمني اهو هو هو ده اللي كان من شويه جاي قالوا هو هو يا رسول الله هو يا رسول الله اللي كان نفسه يموت الموتة دي قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله هو ده هدف السلسلة دي كلها هو هو انت هتفضل انت انت هتفضل انت لما الاحداث تتغير لما الدجال يخرج هتهرب هتفر في الجبال هتخرج وتقف مع الدين هتروح مع المهدي رغم اللحظات السوداء المرعبة اللي هيعيشها المهدي قبل ما ينزل عيسى ابن مريم هتبقى فين هتبقى فين ساعتها لما سيدنا عيسى هياتي هتبقى انت فين ساعتها لما ال ال الامر الدين هيعز وهيعمر بيت المقدس تاني وهترجع الخلافة انت هتبقى فين هتبقى بتاع دنيا هتبقى من اللي هيقعوا فتنة الاحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء ولا هتبقى من انصار الدين ومن اللي النبي عليه الصلاة قال عنهم هم خير فوارس على وجه الارض يومئذ اللي هم العشر فوارس اللي هيطلعوا يستطلعوا امر الدجال اول ما يتقال ان الدجال قد خرج انت هتبقى مين هتبقي فين هيبقى دورك ايه هتخرجي لنا راجل هتولدي لنا وتربي لنا راجل ينصر الدين في الاحداث دي ولا هتبقى زي قلتك ولا هتبقى مفتون ولا هتهرب وتفر وتبقى ممن لا يتوب الله عليهم ابدا اين انت ساعتها موضوع كبير يا شباب ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين يا رب هو يا اما بطلع لقدام يا اما برجع لورا مفيش في النص مفيش في النص لو انت ما بتتقدميش يبقى انت بترجعي لورا خدي بالك عشان ما تتصدميش في نفسك ساعه الجد وانت ما تبقيش خدت العده بتاعتك ساعة ما تيجي أحداث نهاية الزمان بجد الله سبحانه وتعالى يقول فلما فصل طالوت بالجنود الجنود دول كانوا سبعين ألف واحد خرجوا لفتح الأرض المقدسة لما ربنا ابتلاهم بنهر السبعين ألف شربوا منه ما عداش غير 300 واحد يعني أربعة من عشرة في المية يعني نص في المية هو اللي بيكمل في الجندية لدين الله هتقدر تكمل ولا مش هتقدر تكمل وما بدلوا تبديلة هدف السلسلة دي انك انت تقف مع نفسك من الوقت هتثبت ولا مش هتثبت هتنجو ولا مش هتنجو هتفوز ولا مش هتفوز دي القضايا الثلاثة الخطيرة في كل حدث من احداث السلسلة دي مين فينا اللي هينجو ومين فينا اللي هيثبت ومين فينا اللي هيفوز برضا الله سبحانه وتعالى وهيقف مع الدين وهيقف مع الدعوة الى الله ويقف مع التضحية من أجل دين الله في هذه الأحداث الخطيرة القادمة على وجه الأرض الله بيرتب الأرض لأحداث عظيمة أين ستكون ساعتها أين ستكون ساعتها المرة الجاية بإذن الله يا شباب بإذن الله هنتكلم عن أفراح نهاية الزمان أفراح نهاية العالم اعظم افراح عمرك ما تخيلت انك انت هتعيشها احنا بنقعد نسمع الفتوحات الاسلاميه واو انا لو كنت في الامه ساعتها اللي اعظم منها لسه جاي بنقعد نسمع عن الخلافه الراشده اللي, اللي يعادلها لسه جاي بل عيسى ابن مريم نبي ولسه جاي بنقعد نسمع عن بيت النبوة وآل البيت نفسي يا رب كنت بر آل البيت يا رب قبل ما الأنساب تختلط في الأمة المهدي من آل بيت النبي لسه جاي بنسمع عن البركة بتاعت زمان كل الأجيال فين يا ابني أيام زمان البركة لسه جاية الرزق لحد ما محدش هيقبل المال لسه جاي الدنيا هتحلو الدنيا هتخضر الدنيا هتبقى جميلة قوي لأهل الدين بس يا ترى انت ضعف دينك هيخليها كوارث عليك وملاحم وفتن عليك ولا قوة دينك هتخليها أفراح بالنسبة لك السلسلة دي وقفة فاصلة مع النفس إنه لقول فصل وما هو بالهزل احنا بنتكلم عن كلام المفروض تاخد قرارات فاصله في دينك وحياتك بناء عليه انت هتبقى مع مين انت لما النبي قال حتى يفيء الناس الى فسطتين فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه هتبقى ضمن فسطاط الايمان ولا هتبقى ضمن فسطاط النفاق هنبقى فين في هذه الاحداث انتظرونا في الحلقه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن مدرسه علامات الساعه وعن اعظم عشر احداث في تاريخ البشرية أعظم عشر أفراح في تاريخ الأمة الإسلامية لسه جاية بإذن الله اللهم اهدنا وسددنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار اللهم اغفر لنا اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمان ظهرت ومنها ما بطن يا رب فارحمنا عيدا ولسوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات نصر لدين الله آت فلتسألوا الله الثبات فلتسألوا الله